شبكة ادفع بالتي هي أحسن تقدم
وترسمون بالشمال وباليمين تسخرون تضحكون وتهزؤون من خير خلق العالمين العالمين تسخرون وترسمون بالشمال وباليمين تضحكون وتهزؤون اكثر من 14 قمر صناعي موجودين عشان يحاربوا الاسلام والمسلمين شيخنا نخش في موضوع من موضوعاتنا المهمه أي نعم.
آه، احنا عندنا اكثر من موضوع من موضوعات الافتراءات والشبهات أي نعم.
آه، منها ما المحنا اليه في الحلقه السابقه معاكم استاذ محمد واحنا بنتكلم آه، يعني الحديث عن الزواج من ال- الفتيات الصغيرات وبيضربوا آه، بيطعنوا في في في في حبيبنا صلى الله عليه وسلم لانه تزوج عائشه وهي طفله فعايزين برضه نوضح نوضح يعني يعني يعني ايه طفله ويعني ايه المراه امتى بتبقى آه، يعني الفتاه تكتمل امتى وهل هي مرتبطه باعمار ولا مش بمعنى مرتبطه أصح باعمار يوضح للمشاهدين أنه طعن نوضح في بس.
زواج النبي من عائشة من عائشة ولا تزوج من طفلة.
آه لا مش كده بس ده اغتصبها قطع لسانه فيتحدث عن أكرم الأكرمين من البشر يتحدث عن أطهر المطهرين من البشر يتحدث عن خاتم النبيين وسيدهم يتحدث عن سيد البشر بالإجماع صلى الله عليه وسلم.
يتحدث يتحدث عن سيده وسيد أبيه وسيد آبائه وأجداده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه ولذلك انا هجيب له المفاجاه ودايما اقول له يا امس على وزن حمص لو تركز معايا هتتعلم هو واللي جاي اللي طالع جديد ده مرقس عزيز انا بقول لمرقس قبل زكريا اسمعوا مني وتعلموا انا ببين لكم انكم لا قرات في القران ولا قرات حتى في العهد القديم ولا قرات في العهد الجديد ولا قرات حتى في العلم ما في على الاطلاق طيب نقول الاول واقول بنت صغيره غير بالغه نبين ايه البلوغ الاول عشان برضه المشاهدين والمشاهدات من الجنسين وانا بقول لاتباع زكريا بطرس كونوا منصفين ال- انت دلوقتي بتقول لي رساله جات لي كذا على فكره انا عمري ما افتح آه، تليفوناتي قدام اولادي أيوة.
ابدا تلاقي على الاقل رسائل تهديد وكيت وذبح وتفجير وسبب الام والاب لا تتخيل حتى من مخابرات دوله عربيه طبعا غير سنيين المهم افسر معنى البلوغ يا استاذ اشرف البلوغ هو المظهر البيولوجي لمرحله المراهقه هو المظهر البيولوجي لمرحله المراهقه التي يصبح فيها الكائن قادرا على التناسل يصبح قادرا على التناسل انا عايز الكل يفهم معي دلوقتي ويركز فيما اقول وقيل هي المرحله التي يتم فيها النضج الجنسي المرحلة التي يتم فيها النضج الجنسي طيب في عوامل يا أستاذ أشرف يمكن بفعل تأثيرها يحدث البلوغ والبلوغ لا يتفق عليه بين بنت وأخرى ولا في مكان وآخر تمام.
يعني ممكن تبلغ بنت في السابعة بنت ممكن تبلغ في الثامنة ممكن تبلغ في العاشرة يعني ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لما تحدث عن أخبار بنات من بنات الشام قال وفلانة كانت تبلغ من العمر عشر سنوات وكانت تحمل طفلا لها وكانت ترضعه يأتي بأخرى وكانت فلانة تح... ت- تبلغ من العمر عشر سنوات وكانت أما لطفلين يعني لو قعدت أعد لك ما ذكره الحافظ وغيره وغيره الأمر عظيم جدا والأمر كثير إذا مرحلة البلوغ تختلف في بنت تبلغ مثل مثل الثامنة في بنت في التاسعة في بنت في العاشرة في بنت في- في مناطق ما بيظهرش فيها الحر الكثير ولا بيئتها جافة وقاسية ممكن تبلغ في ال 12 في ال 14 في ال 15 في ال 16 أو ما شابه ذلك وهذا ما عليه أهل العلم العوامل اللي تؤثر في تسريع عملية البلوغ أذكر منها المناخ كما قال العلماء طبعا المناخ الحار والشمس والضوء تؤثر في تسريع البلوغ مش ولذلك بيضربوا قال- مثلا بنات افريقيا بيبلغنا قبل بنات اوروبا تمام.
مم. تمام ولذلك نقول البيئة العربية التي نشأت فيها السيدة الطاهرة أم المؤمنين العالمة الفقيهة المحدثة رضي المبرأة الله من عنها فوق وأرضاها.
سبع سماوات عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت وسط مناخ حار وشمس وضوء تؤثر في سرعة بلوغها رضي الله عنها وأرضاها طب نجيب موقع البي بي سي الإخبار العالمي بيقول إيه عن المناخ بالسعودية في يعني بيتكلم عن المناخ بالمملكة العربية السعودية في دليل البلاد يقول الموقع تشرق الشمس بشكل كبير تصل في فصل الشتاء من 6 ل 8 ساعات وفي فصل الصيف من 12 ل 13 ساعة شوف بحر عامل ازاي في المنطقة هذه سواء في المملكة العربية السعودية أو ما يحدها طيب بعد كده بنقول في موقع اسمه ابحاث جامعه كارولاينا كارولاينا الشماليه او انتقل بعد كارولاينا الشماليه الامريكيات الافارقه يبدأن البلوغ ما بين الثامنه والتاسعه أيوة.
من 8 ل 9 سنين تمام.
على فكره في يقول لك- أمريكا.
في امريكا على فكره يقول لك ايه عائشه اتجوزت عندها 9 سنين طفله صغيره ده اختصرها النبي تعال تعال شوفي نقول له اهو والسلام.
يقول موقع ابحاث الجامعه المذكوره يقول اهو في منظمه طبعا الامم المتحده بنات اليوم الصغيرات يتم انماء الوحده اسرع مما يعتقد كثير من الناس اظهرت دراسه حديثه ان الامريكيات الافارقه يبدأن البلوغ في سن ما بين الثمانية وتسع سنوات ما بين الثمانية وتسع أنا بقولها ل- للأمس ما بين الثمانية والتسع سنوات بينما البيض بينما البيض يبدأن البلوغ في سن العاشرة وعند الثامنة حوالي 48% من الأفارقة الأفارقة برضو و15% من البيض في هذه الدراسة يصلن إلى سن البلوغ طيب يقول موقع اللي هو مريض المملكة المتحدة والذي يعد من أكبر المواقع آه، اللي هي الطبية احنا بنقول شامل المعلومات يقول أن سن البلوغ عند البنات من 8 ل 14 من 8 ل 4 يبدأ من 8 سنين ل 14 وعند الأولاد من 9 ل 14 لأنه غير متفق عليه أصلا ولكن انت عارف هذه من خلال دراسات وابحاث ومن خلال يعني يعني بيذهبوا واسالوا كيتوا بيعرفوا الى اخره هذه الامور فيها تقصي قوي جدا وفي بحث جديد حول تطور سن البلوغ صادر عن جامعه شمال هامبتون الانجليزيه وجدوا ان فتيات العصر الحجري كن يحضن لاول مره بين السابعه والثالثه عشره من عمرهن أيوة.
بين السبعه وال13 اهي معلومات بياخدها ببلاش طيب تعال بقى للجانب الاجتماعي بقى يا استاذ اشرف مهم جدا الجانب الاجتماعي النبي تزوج عائشه وعندها قد ايه؟ تسع تسع سنين سنوات، آه.
انا عايز اقول حاجه النبي كان له اعداء ولا ملوش اعداء؟
أكيد ليه أعداء.
له خصوم ولا ملوش خصوم؟
أكيد طبعا.
له حقد ولا ملوش حقد؟ ده قالوا عليه شاعر ها؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين قالوا عليه ساحر قالوا عليه كيف بيدوروا على اي شيء اي شيء لو كان في هذه ايوه لو كان في, في هذه هذا- النقطة تحديداً.
في هذه النقطة تحديدا أيوة.
عيبا عند العرب آه.
أو أنه أخذ صغيرة لم تبلغ بعد والله لفضحوه في الأقطار والأمصار أيوة. أيوة.
ولا تكلم ولا ذب الله في القرآن لم تكن مستغربة أبداً.
كانوا بيتعايشوا بيها كان أمر هذا السن طبيعي طبيعي بينهم في الزواج وأصغر من ذلك إذا لم يتهم أحد من المشركين ولا من عباد الأصنام ولا من عباد الأوثان ولا من الحاقدين على النبي ولا من الكافرين ولا من الزنادق ولا من المؤرخين لم يتهموا النبي في صلى الله عليه زواجه وسلم.
من عائشة لأن الأمر كان معهودا وكان طبيعيا طب النقطة الثانية اليهود كانوا في المدينة ولا ما كانوش في المدينة؟
كانوا في المدينة.
والنبي تزوج عائشة فين؟ في المدينة رضي الله عنها رضي الله وأرضاها عنها وأرضاها.
وهم أهل كتاب لو كانوا يرون ذلك محرما حتى في كتابهم أو معيبا في كتابهم أو أن النبي اغتصب الصغيرة في كتابهم والله لشهروا به وهم حيثما حلوا أو حالوا وحيثما وجدوا في مكان أشعلوا النار فيه كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا ما أنكروا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا وينكر زكريا البطرس المهم أقول لك ذكر في كتاب الشذوذ الجنسي والاعتداء الجنسي على الاطفال قال لك العلم والدين يقول الو- طبعا يقول الكاتب مارك بيترزيك في عام 1886 كانت 25 ولايه امريكيه تابعه للقانون الانجليزي وتحدد سن الرشد عند 10 سنوات الراشده عندها 10 عشر سنين سنوات.
ده في م.
فين؟ الولايات المتحده الامريكيه من ألف- خلال القانون 1886.
الانجليزي 1886 في حين أن أربع ولايات أمريكية كانت تتبع القانون المسيحي للزواج وتحدد سن الرشد عند الثاني عشر التي كانت تتبع القانون المسيحي لسن التقدير المهم في بقى اللي كان بيتبع القانون المسيحي لسن التقدير حددت سن الرشد عند السابعة عند السابعة في الولايات المتحدة سبع سنين سن الرشد كان في الولايات المتحدة في بعض الولايات سبع سنوات عند الفتيات عند الفتيات.
هي تقيم فيها علاقه جنسيه وتكون لو تكون مسؤولة آه.
عن نفسها بالظبط.
عن فكرها وعن عقلها وعن عرضها وتكون مسؤولة عن تصرفاتها وتتزوج وتتزوج.
سبع سنوات عائشة متجوزة عندها تسع سنوات تسع رضي سنوات.
الله عنها وارضاها ذكر في كتاب اللحاف المجنون هو اسمه كده هو اسمه كده يمكن اللحاف اتفضل آه. ذكر في كتاب اللحاف المجنون لقوانين سن رشدنا بروفيسور جوناثان دولهينيتي قال قانون المشترك والذي تستمد منه أمريكا معظم تشريعاتها القانونية السابقة حدد سن الرشد عند العاشرة أي أن المشاركة في علاقة جنسية مع أحد فوق سن العاشرة لم يكن من الناحية القانونية يعد جريمة اغتصاب أو إذا أطفال بالتالي الذين حددوه في سن السابعة إذا حدثت هذه العلاقة الجنسية لا تعد اغتصابا على الإطلاق وإني لا أدري ألم يعلم المرقص هذا الشيء على الإطلاق ألم يقرأ على الإطلاق ويظن أنه أتى بشيء فريد في العالم لم يقف عليه إلا هو دائما هذا يا ليته بلغ مرحلة الهدهد لكنه ما بلغ مرحلة أي شيء يدعي علما والعلم منه براء المهم تعال معايا بعد كده بقول لك أي أن المشاركة في علاقة جنسية فوق سن العشرة زي ما ذكرت وبعدين في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحاضر بدأت المواقف من النشاطات الجنسية تتغير في أمريكا وتغير معها الموقف من سن الرشد تم رفع السن من 10 ل 14 في عام 1889 وراجع ورانا وبعدها من 14 إلى 16 في عام 1897 وبعدها في 1913 رفعت ولاية كاليفورنيا السن مجددا من 16 إلى 18 من 16 ل 18 يقول كتاب الدبلة والإكليل صفحة 84 السن القانونية للزواج تتغير دائما مع تغيير العصور والأحوال المعيشية أي.
هاي تعلم تعلم يا مر بعد اجتماعي بعد اجتماع تمام.
يا تمام.
مرقص اهو شوف السن القانونيه للزواج تتغير دائما مع تغيير العصور كيف يكون رجل دين وجاهل هذه الامور كده؟ انا مستغرب الله اللي بسمع له دول فين فين لا حول ولا قوه الا بالله ت- مع تغيير العصور والاحوال المعيشيه ففي مصر كانت السن القانونية في القرن الثالث وما قبله والتي يجوز عندها عقد الإكليل عند النصارى مش عند المسلمين هي 14 للزوج و12 للزوج 12 للزوج ونجد في صفحة 89 90 الميعاد المعين من قبل الفريقين لعقد الزواج بالإكليل لإلا يكون الوقت المعين لذلك لم يكن الخطيب أو مخطوبته بلغ فيه السن الذي يكون في إتمام كذا اللي هو ما بلغش خالص سن 15 سنة طيب عشان بس ما أطولش في هذه المسألة يقول الكاتب آه، في الدور تعقيبا على الشريعة اليهودية للزواج لأن الذي يعيش دون زواج حتى سن العشرين يكون ملعونا من الرب اللي اتجوز عندي سبع سنين على فكرة هجيب لك من عندهم من الشريعة اليهودية إن ثلاث سنين يتجوز ثلاث سنوات اه بس اختلفوا اختلف الفقهاء عندهم أي.
الطرف الثاني قال لا ضلال ده ثلاث سنين ويوم ثلاث سنين ويوم هجيبها لك وهتسمعها ثلاث طيب.
سنين ويوم آه، احنا هنسيبها مفاجاه لمشاهدينا واحنا معانا فاصل طيب.
لو محمد جاهز بيه احنا معانا فاصل آه، من عند زكريا بطرس بيقول ان المراه بتحيض عند سن كام يا استاذ محمد سبع سنوات سبعة تسعة تسع سنوات.
سنوات طب نشوف ال- معانا مجدي إسحاق دكتور مجدي إسحاق ده دكتور أحد مجدي الدكتور- إسحاق.
الدكاترة اللي بتدي وعظات في الكنيسة وبيطلع في قنوات المسيحية ومعروف جدا دكتور مجدي إسحاق هيتكلم عن سن الحيض عند المرأة في الكنيسة هيكون قد إيه اتفضل اتفضل يا محمد معاك ممكن يضغط على الاعضاء المجاوره بالذات المثانه تعمل احتباس بول فمش ناسي مره كنا قاعدين في الاستهداف الغصب عيني جت لنا بنت صغيره عمرها 14 سنه طبعا المراه بيبتدي عندها الحيض بدري 11 ولا حاجه في الفلاحين في بعض المناطق الحاره ممكن 10 او 9 والبويضه بتكبر وتبقى مستعده للتلقيح يبقى معنى كده ان المرأة من اول يوم بيجيلها دورة شهرية وهي جاهزة تكون ام من سن تسع سنين لا اسف المرأة من سن سنة جاهزة تكون ام مش من سن ست سنة هو تسع سنين بنعلن بس عن انوثتها لكن وهي سن سنة واثنين هي هي امرأة بكامل الانوثة مش كده
الدكتور مجدي اسحاق يعني يمكن شيخنا قال ان اليهود اختلفوا على ثلاث سنين وثلاث سنين ويوم الدكتور مجدي اسحاق بيقول ان المراه من سن او البنت بقى من سن سنه ممكن تبقى جاهزه للحمل آه، هو طبيب المسيح.
هو طبيب نصراني.
بيعصر الكنيسة.
وبيعصر الكنيسه بيعصر في الكنيسة.
او هو بيقول لي أستاذ بيجي في- لنا في بيجي القصر لنا في العيني.
القصر العيني يعني بيقول أستاذ الحالات في بيجي لنا القصر في القصر العيني.
العيني طيب انا احنا نفسي اعلم زكريا يا ريت يفهم زكريا ويعلم زكريا طيب اول يا استاذ اشرف يقول كا... يقول كاتب كتاب العصر التقدم لحركه التغيير الصحيه قاموس تاريخي بقلم روث كليفورد سن الموافقة أو القبول أو ما يطلق عليه سن الرشد والسن القانوني الذي يمكن الفتاة عنده الموافقة على علاقات جنسية جسدية مع الجنس الآخر ففي عام 1885 كان سن الرشد حسب القانون المشترك 10 سنوات في أكثر من نصف الولايات وفي ولاية دلاوير كان السن سبع سنوات سبعة بس في عام 1889 مرر الكونجرس قانونا برفع السن من 10 سنوات إلى 16 في واشنطن في واشنطن دي سي طيب اللي انا عايز اقوله بقى يا استاذ اشرف الكاتب أنجلي سوكو أنجلي سوكو بول إيه حول سن الخطبة أما عند الكاثوليك فليست هناك سنا محددة للخطبة ومن ثم يكفي بلوغ الخاطب سن التمييز سبع سنوات يكفي بلوغ أو سن الخ- الخاطب سن التمييز سبع سنوات اهو يكفي يش- سبحان الله ده كانهم نظرين في الاسلام وأخ- اهو النبي صلى الله عليه وسلم خطبها وسلم.
في هذا العمر خطبها ودخل بها وهي في بنت التاسعه سبع سنوات أي ودخل بها وهي نعم بالضبط.
تسع سنوات.
شوف الكلام سبحان الله يندرج تماما طب نيجي عند سن الزواج لدى اليهود بقى تعال نشوف بقى الفقه بقى بتاعهم كده نبدا بالتلمود يقول الدكتور مايكل هوفمان في كتابه آلهة اليهودية الغربية والمنشور في عام 2000 في فصل خاص عن حقيقة التلمود وتحت عنوان تعليم التلمود المريضة المجنونة مقتبسا من نصوص التلمود ما يلي واحد سنهدرين 55 ب لليهودي أن يتزوج بفتاة ذات ثلاثة أعوام قلت لك الرأي الأولاني أهو زي ما حضرتك اشرت اه يتجوز واحده عندها ثلاث سنين ثلاث اعوام خاصه ذات ثلاثه اعوام ويوم يعني لو عايز يبقى لا يبقى منضبط قوي وعلى السنه قوي وعلى الشريعه قوي يبقى لا لا لا مش ثلاث سنين ثلاث سنين ويوم طيب زكريا انت قالت ايه ده تعبي. بس اسمع احنا نشكره أيوة، ده هو طبعاً.
داعيه لنا ممتاز صحيح.
عشان نشيل الشبهات من عند الناس زي ما الاستاذ محمد اشار في بدايه آه، الحلقه ان خلينا نشيل ان, إن الشبهات.
الداعيه الراحل احمد ديدات جاء من امثال زكريا بطرس تمام آه، برضو نفس المرجع 54 ب لليهودي أن يقيم علاقة جنسية مع طفل طالما هذا الطفل أقل من تسع سنوات شوف يا سيدي نظام الطهارة مبحث العدة صفحة 44 ب أو الفصل الخامس المنشار الرابعة بنت ثلاث سنين ويوم واحد يوم واحد أي بنت ثلاث سنين ويوم واحد تزوج بالإتيان وإن دخل عليها أخو زوجها الميت اقتناها خلاص شو السن وتعليق علماء الجمارة بنت ثلاث سنين تزوج بالإتيان وكذلك قول رباي مائير وحاخاماتنا قالوا هم اللي بيقولوا مش يعني, يعني قالوا فقط بنت ثلاث سنين ويوم واحد لا عيب ان يتقال ثلاث سنين ثلاث سنين ويوم أثير رأي حتى بنت سنتين ويوم قد تزوج بالإتيان وكذلك قول الرابي مائير ولكن الحاخامات قالوا بنت ثلاث سنين ويوم واحد فقط ناس متشددين عندهم تمسك يعني الحاخامات اختلفوا بين سنتين ويوم وثلاث سنين ويوم ولكن القول الأخير هو الراجح والقول الأول هو ثلاث- المرجوح ثلاث سنوات ثلاث ويوم.
سنين لا هو ثلاث سنين ليست ويوم سبعة ده ولا الراجح.
تسعة.
ده الراجح في شوف فريق يا قال سيدي سنتين ويوم وفريق قال ثلاثة ويوم ايه لا احنا خفنا في ثلاثة يوم وصلت ماشي.
سنتين مرفوضين مرجوع نظام النساء مبحث موت صفحة 59 جمار قال ربا كذلك نحن ايضا علمنا بنت ثلاث سنين ويوم واحد تزوج بالاتيان مدخل عيد زوج اخوها إيه، الم- زي ما انا ذكرت نصوص اخرى من التلمود البابلي مش نيدة أربعة الخمسة فتاة الثلاث أعوام قد تخطب من خلال اتصال جنسي قال يوسف الحبر تعالوا واسمعوا اللي هو الحبر يعني تعالوا واسمعوا العذراء البالغة ثلاث سنوات ويوم يمكن الحصول عليها للزواج من خلال الجماع جمارة أحبارنا علموا فتاة الثلاث سنوات يمكن خطبتها من خلال علاقة جنسية في شريعة اليهود القرائين ليس هناك سن يا أسس أشرف محددة للزواج وإنما يناط الأمر بالبلوغ الطبيعي الذي يستدل عليه بما يصاحبه عادة من تغيرات جسمية صحيح.
ظهور صحيح.
صدري إلى آخر هذه الأمور كما تعلم يعني وهذه أمور معلومة وزي ده اللي الدورة خلى والمجال.
اليهود شيخ محمد ما ياخدوش على الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج السيدة عائشة أبداً.
ده اللي قال شيخ محمد اليهود عندهم ثلاثة تسعة وأنت اه عندك ثلاثة ثلاثة ويوم.
ويوم
كتاب الكتاب المقدس الكتاب المقدس وزواج الاطفال انا بقى هجيب له ما حاجه هي دي المنطقه المنوطه لا، بينا في ده أنا دخلوا التوضيح بقى.
اه ما هو عشان حضرتك- آه، أنا دخلوا بقى للأديان.
حضرتك بدأنا بتشير من ان هو ما الأول.
بيقراش آه.
فاحنا هنقرا له احنا ايوه هنقرا انا له.
رجعوا الكتاب اتفضل.
المقدس ان ما كانش عنده نسخه اديله نسخه يا محمد ابعته والله ابعثها له ابعثها له وكل واحد برنامج يقول لك ايه اللي عايزين يحبوا الرب يبعتوا له زي اللي يقول لك اللي يحب ربنا يذوق ابعت له نسخه من الكتاب المقدس يختار اي ترجمة المهم أبعته.
الكتاب المقدس وزواج الاطفال شوف في سفر التكوين يا اشرف اصحاح 25 عدد 20 رفقه تزوجت اسحاق وعنده 40 سنه وهي ثلاث سنين ده في الكتاب المقدس ده رفقة.
رفقه 40 سنه وهي ثلاث سنين يا مسكين ده مش اغتصاب تعال معايا بقى وكان اسحاق ابن أربعين سنة حين اتخذ رفقة زوجة له وهي بنت بتوئيل الأرام من فدان آرام وأخت لآبان الأرام المهم لغاية ما أقول لك وقال ربي سليمان بن إسحاق الملقب بالراشي في تفسيره فكان إسحاق بن سبع وثلاثين سنة وفي ذلك الوقت ولدت رفقة كان عنده سبعة وكام؟
كان 35 طب اسمع معي عشان يقول لك لا آه.
اهو كان عنده 37 وفي ذلك الوقت ولدت رفقه يعني اتولدت رفقه وعنده كام 37 هو عنده 37 تزوجها وهي لسه عنده مولوده 40.
شوف تمام.
فانتظرها حتى اصبحت مناسبه للاتيان ثلاث سنوات وتزوجها ده قول الوالي سليمان بس هو على مفسر فكره اليهود تزوج بالراي المرجوح وفي نظر لانه كان المفروض ينتظر يوم
شبهات ورد
سفر العدد اصحاح 31 عدد 17 ل 18 فالان اقتلوا كل ذكر من الاطفال وكل امراه عرفت رجلا بمضاجعه ذكر اقتلوها لكن جميع الاطفال الاطفال خلي بالك عندهم اللي ملغوش سن التمييز يعني اقل من خمس سنين لكن جميع الاطفال من النساء اللي ملغوش خمس سنين من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعه ذكر ابقوهن لكم حياه خشوا انتوا وخلوهم لكم ويبقوا بتاعكم سباياكم وتمتعوا بهم النص معي ان جميع الاطفال من النساء الاطفال من النساء من- الاطفال من النساء خاص ولم تخصيص.
يعمم اي نعم شوف يا سيدي تقول الموسوعه الكنسيه لتفسير العهد القديم شرح كل ايه الجزء الثالث صفحه 267 امر موسى امر موسى بحسم قاده جيش ان يقتلوا كل الاطفال الذكور الذين اذا كبروا صاروا رجالا يقاومون الشعب وقد يتاثرون لما حدث لابائهم هيفتكروا ان اباطهم اتذبحوا وان اباطهم اتقتلوا وان موسى وجنوده قتلوهم الى اخره فيقتلوهم بقى عشان ما يربوش في صدورهم شيء يقتلوهم بعد كده وقد يتاثرون لما حدث لابائهم وكذلك كل النساء غير العذارى الغير عذارى واللواتي تلوثن تلوثن يعني تلوثت بعضهن باغواء بني اسرائيل سابقا بالاضافه الى انهم تحملن شعور انتقام لقتل ازواجهن يبقى نخلص منهم طيب اما الاطفال من البنات البنت سالنا لسه ما تعرفش ولا شافت الكلام دي ولا تعرف الثأر ولا هتحمل في صدرها بالنسبة لمن قتل أباها أو أمها أهو أما الأطفال من البنات والفتيات من البنات العذارى فأبقى موسى عليهن كسبايا وعطايا الرجال ودي هشتغلوا فيها في شبهة لما كان بيقول لك السابي والرسول ازاي اغتصب آه، آه، على بقول لك لا ده بيقول لك الرسول زنى بماريا زني.
ده انا هوريك فيها توريه يا ولد اصبر يا ولد ومن المعروف ان المسبيات كن تتهودن وتن... ويحصل انضمام منهن للشعب ومع الوقت يتزوج منهن الرجال وتعتبر زوجه وليست جاريه. طيب نيجي بقى لسن زواج ملكات العالم. ايه رايك؟ نختم ليه في الباب ده؟
ملكات العالم زواج ملكات العالم اتفضل.
ملكات مش جا- ملكات الجمال مش ملكات الجمال العالم.
لا لا الملكات اللي حكموا اللي عندهم عادات وتقاليد موجوده في اسرهم آه، بشكل ايه ايه معين.
يعني, بالظبط.
يعني ملكه ملكه يعني لو كل حاكمة واحده يعني.
تقول التيكيت بتاع الوقت اول واحده ماري انتوني احنا بنديله معلومات المفروض يدفع لها فلوس ويدعم البرنامج يبيع الصليب بتاعه ده اهو ويبعث ويدعم البرنامج ماري انتوني اصغر ابن الامبراطور روما اصغر ابنه امبراطور روما تزوجت في عمر 14 عاما من لويس اوغست والمعروف بلويس السادس عشر الذي كان يبلغ حينها 15 واخر 18 واخر ملوك فرنسا قبل الثوره الفرنسيه من الفتره 1774 ل 1791 اثنين ماري تودر ابنة ملك انجلترا ابنة ملك انجلترا هنري الثامن خطبت وهي تبلغ عمر 11 سنة لشارل الذي أصبح لاحقا إمبراطور روما من الفترة 1519 معروف بشارل الخامس طيب إلينور ابنة فرديناند الثالث ملك قشتالة المعروف تزوجت من الملك المستقبل إدوارد الأول ملك إنجلترا في 1294 وهي تبلغ عمر 13 سنة طيب أربعة الأميرة إيرا ابنة الأمير تاسيلو امير فيرتس فير في- فيرتسنبرج لا اقول لك مش عارف يقولها صح تبتسبب.
اسماء العجم دي الله يجيب فيرتس فيرتسنبرج فيرتسنبرج تزوجت وهي في الخامسة عشر من عمرها من الأمير ألفونسو وأمير هونو- هونولولو آه، على فكرة هي هونولولو ورجعت لها الترجمة هونولولو يعني الواحد يقول لك هلا الله جايبة منين لا هي هونولولو طيب خمسة الأميرة ماري ابنة الملك تشارلز الأول ملك إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا تزوجت في عام 1641 من ويليام الابن وهي في العاشرة من عمرها اه دي, دي عندها بقى عشرة.
قربنا من السن ده أنا هنزل لك احنا كمان.
بنتكلم بقى أنا احنا هنزل خدنا لك.
13 و11 و15 14 عندنا 10 هندخل في الغامق الوقت اتفضل.
شوف يا سيدي سبعة آه طب ستة قلت ماري فيدلينج تزوجت وهي في التاسعة من عمرها من الدوق الأول هاملتون جيمس هاملتون في حضور الملك وذلك عام 1622 جوزت في التاسعة من عمرها واحنا بنقول ان احنا اساسا سن البلوغ في في في, من- في الجنوب بي- بيبقى اسرع و... و...
آه.
و...
أيوة.
بيجي قبل بالنسبة للشيء.
قبل سن البلوغ في, في اوروبا بحكم البيئه والمناخ م.
سبعة مارجريت بوفورت والدة الملك هنري السابع ملك انجلترا تزوجت في 1450 وهي في السابعة من عمرها جون ديلا بول الدوق الثاني لهذا يعني كان عندها سبع سنين سبعة سبعة دخلت طيب ثمانية مارجريت الدنماركية والتي كانت ملكة لاسكتلندا في الفترة من 1469 ل 1486 تمت خطبتها في 1460 وهي في الرابعة من عمرها لجنس الاسكتلندي والذي عرف بجنس الثالث مسك- ملك اسكتلندا بتوصيات من ملك فرنسا إلى آخره كان عندها كم سنة يا أستاذ أربع أشرف؟
سنوات في الخدمة.
أربعة أربعة يا زكريا أنت ده أنت ده أنت فل أو أنت كويس اشتغل اشتغل في شوية يا زكريا أنت ومرقص تسعة إيزابيلا ابنة تشارلز السادس ملك فرنسا تزوجت وهي في السادسة من عمرها اهو شوف من ريتشارد الثاني ملك انجلترا عام 1396 عشرة ده لو اشتغلوا للصبح عشرة ان دي موبراي الكونتيسة الثامنة لنورفولك تزوجت وهي في السادسة من عمرها ست سنين في السادسة من عمرها من ريتشارد الدوق الأول ليورك وكان يبلغ من العمر أربعة أعوام وذاك في 1478 طب خد المفاجأة مفاجأة اتفضل
أخذ نفس الأول اتفضل يا شيخ اتفضل ليغيظ بهم الكفار طيب اتفضل غير يا سيدي ما هو الرسول يقول له ان هذه مشيه يبغضها الله ورسوله الا في هذا ايه هذا الموضوع ايوه في الحرب انا والله ما احب اعمل كده ابدا أيوة، أيوة.
بس انا بغيظه ده كان سيدنا- وبغيظ مصقص اللي سيدنا طالع أبو دجانة.
اي نعم أيوة.
فانا بعمله زي ابو دجانه اهو خلي بالك هو الوقت بيقول ايه اللي حطني المهم سن زواج مريم بقى من يوسف النجار نعم.
سيده مريم الله اكبر وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين شوف القرآن بيعززها ازاي بيعمل كده تعال هنا بقى سن زواج مريم من يوسف النجار الشاهد الأولاني على مريم خلي بالك الشاهد الأول على مريم تزوجت صغيرة في السن خلي بالك قيل اللي هو المعتمد سن 12 سنة وزوجها 95 سنة يوسف يوسف النجار نجار.
95 وهي 12 خلي بالك هو بيقول لك ايه ده محمد صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه صلى الله عليه وسلم يا مرقص صلى الله عليه وسلم يا مرقص صلى الله عليه وسلم يا مرقص رغم انفك شوف يقول لك اكبر من عائشه بكم سنه ها وع- ب 40 سنه خلي أو بالك.
كام 40 سنه مم.
انت ما بتحسبها صلى الله عليه وسلم النبي ميت عن عائشه وعندها 17 سنه النبي ميت عنده كام 63 ب 45 سنه يبقى كان سنه اه شو لك 45 يعني احسبها يا كام؟
محمد 17 أنا كنت من فارق في الرضا 63.
دي هحسبها ثمانية.
طبعا كنت بتمش على لا لا لا لا مش آه، مركز.
46 سنة.
46 سنة طيب شوف يا سيدي هقول لك شوف قد ايه ده بتاع يا مسكين يا اللي شايل لي كتاب مقدس الشيء الاول كتاب العذراء مريم صور يا محمد قاري حاج محمد ده العذراء احنا- مريم حياتها رموزها واوقابها فضائلها وتكريمها ز- زمان بنقص للمتنيح اسلم دلوقتي يا محمد أنبا صور غرغوريوس أنبا أسقف غرغوريوس.
البحث العلمي الواجد ده ضيف دائم معانا في جميع الحلقات صحيح. بن- أنبا بنرجع له في غرغوريوس كل أسقف ال- أصل أسقف بحث علمي ويعني يعني أستاذ لزكريا متخصص بطرس متخصص اه مم.
شوف يا سيدي في صفحة 21 معروفة صفحة 21 شو بقول لك دي؟ وقد شهدت نصوص الإنجيل على أن يوسف زوج مريم رسميا ومريم زوجة ليوسف رسميا وإن كان في الحقيقة قد عاش معا كأب عجوز في نحو تسع من عمره مع ابنته وهي صبية في الثانية عشر من عمرها خلي بالك احنا هنجيب لك تاني الكتاب الرقم ده على فكره اللي عايز يطلعه على يعني 14357 على 2005 طيب تعالى معايا بقى الشاهد الثاني كتاب مخلصون احاطوا بالمذود المخلصون اصلا مخلصون. مخلصون.
المخلصون احاطوا بالمذود المذود اللي هو المكتل اللي هو المقطف
الزبيب.
وعندما بلغت احنا مش هنقول الزريبه ما نفضلش نقطعها س- شكلها سيء وعندما بلغت مريم الثانية عشر سنة حتى الثانية عشر غلط في اللغة العربية من عمرها وكان أبواها قد انتقل من هذا العالم جمع الكهنة بعض الرجال سبت يهوذا من أقاربها وأودعوا عصيهم في الهيكل وصلوا فأفرخت عصا يوسف النجار وعندئذ سلموا العذراء ليوسف الشيخ وخطبوها له لا لكي تكون زوجة له أن تنجب منه نسلا بل لتكون في رعايته وحمايته فقالت نظرت عفتكت إلى آخره المهم عندها في 12 هذا سنة.
كان عندها 12 سنة كتاب أيام مع العذراء نبيل إيميا المعاو تقديم الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار المهم تحت إشراف القس نوخ سمعان كاهن كنيسة مار مينا بشبرا لما بلغت مريم العذراء من العمر 12 سنة تشاور الكهنة في مقدمتهم وفي مقدمتهم زكريا والد يوحنا المعمدان شوف هنا بقول لك ايه 12 سنة طيب هي دي عندي دلوقتي 12 سنة الراجل ده عنده 95 سنة عارف الفرق كم سنة 83 سنة.
سنة, سنة. 83 سنة ليه ما اتكلمتش هنا يا مرقص وجاي تتكلم هنا سبحان الله رب هودي العالمين بس بسيط كده يا استاذ اشرف ان بعض ال- الاصدقاء اتباع زكريا بطرس دلوقتي هيقولوا يا شيخ محمد ده ما دخلش بيها يوجد بعض الطوائف البروتستانتيه الانجيليه تؤمن ان مريم بعد ما خلفت يسوع أيوة، أنت- انجبت وعندها اولاد من يوسف النجار إيه، وقرأناها- يعني وقرأناها.
جامع يوسف النجار مريم العذراء ويوسف النجار ده هذا شخصيه وهميه في الاسلام إيه، طبعا.
فهذا الرجل اللي اتباع زكريا اللي بيقوله دلوقتي يوجد بعض الطوائف الانجيليه اللي تقول ان حصل جماع مريم أنجبت- وعرفها أنجبت مريم.
يوسف النجار نعوذ بالله وانجبت من مريم ذلك وهذا ليس اعتقادنا طبعا تمام طيب ال- يعني احنا احنا الثلاث ردود آه، اللي احنا او الثلاث كتب اللي احنا استندنا عليهم الثلاثه اجمعوا على ان السيده مريم العذراء كما يقولون انها تزوجت من 12.
آه، يوسف سنة النجار وخمسة وعندها وتسعين.
12 سنه اذا احنا احنا بنتحدث ب- والملكات الل- اللائي تزوجنا من قبل و- وجبت له من العهد ووصلنا القديم للاربعه وجبت له وللسته كيف وللسبعه يبقى في وللثمانيه الشريعة اليهودية في التلمود إح- وجبت له احنا في كل هنكتفي شيء.
مع زكريا بطرس آه، في- بهذه الردود ال- اللي نعتقد انها مفحمه بالنسبه له وبنقول له تاني اقرا اقرا قبل ما تتكلم أتعرفون من يكون محمدا خير الأنام أم تجهلون وتدعون أنكم رمز السلام أتعرفون من يكون محمدا خير الأنام أم تجهلون وتدعون أنكم رمز السلام اقرأوا توراة موسى اقرأوا إنجيل عيسى اقرأوا توراة موسى اقرأوا إنجيل عيسى اقرأوا صحف الخليل تعلموا صدق الأمين شلت يداكم أجمعين شلت أيادي الظالمين آه لو غضب الإله لمن أحب واصطفاه آه لو غضب الإله لمن أحب واصطفاه وتعالت الصرخات آه فإلى أين ستذهبون فإلى أين ستذهبون أبالرسول تلعبون لا عذر لا لا لا تأسفون هذا يوم لا معا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم معا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم